قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَا نَخْشَىٰ غَيْرَكَ إِنَّنَا بِقُلُوبِنَا نُوحِّدُكَ ۚ فَارْحَمْ إِلَٰهِي ضَعْفَنَا وَاغْفِرْ يَا رَبُّ ذَنبَنَا وَاقْبَلْنَا وَارْفَعْ قَدْرَنَا إِنَّا جَمِيعًا نَّشْكُرُكَ وَارْحَمْ إِلَٰهِي ضَعْفَنَا وَاغْفِرْ يَا رَبُّ ذَنبَنَا وَاقْبَلْنَا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون أول طلب في القرآن كان إياك نعبد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه خليله ومصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا انها ربع القرآن ربنا خلقنا ليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربنا يأمرنا ان احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إزاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا إزاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة إيه خطتنا في البرنامج ده ليه سميناه كده ويا ترى إيه هي فضل العبادة هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا عبادة الأنبياء ذرية بعضها من بعض لو تأملت خطاب القرآن وهو بيتكلم عن سيدنا يحيى وهو يقول وبرا بوالدي ولما تكلم عن سيدنا عيسى قال وبرا بوالدتي وبعديها مباشرة حكى القرآن قصة سيدنا إبراهيم الخليل وحواره مع أبيه وإزاي كان متلطف وإزاي كان في كل مرة يكلم فيها والده ويحاول يوصل له النصيحة كان يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي وشوفوه هو في منتهى الحنو والرقة والحب وهو بيقول لأبيه يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا عبادة الأنبياء عبادة البر عبادة الأولياء واقرأوا سير السلف والصحابة وانتوا تلاقوا فيها معاني من أعظم ما يكون في بر هذا الصحابي لأمه أو هذا الرجل من التابعين لوالديه شوفوا سيدنا أبو هريرة مثلا على سبيل المثال وهو من أشد الناس برا بأمه ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين إن أمه على الشرك ويقول له ادعو الله لأم أبي هريرة فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأمه ويستجيب الله عز وجل في الحال لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرجع سيدنا أبو هريرة يطرق الباب على أمه فيقول يا أم فتقول اغرب عني الآن فيسمع صوت الماء تقول أبو هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا طرق الباب على أمه كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول أمه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فيقول لها أسأل الله أن يرحمك يا أمي كما ربيتيني صغيرة وتقول له في المقابل وأنت يا بني أسأل الله أن يرحمك رحمك الله كما بررتني وأنا كبيرة سيدنا أبو هريرة البار بأمه عشان كده كان يقول ما يذكرني أحد إلا ويحبني أنا وأمي عطول كده تلاقي قلوب المؤمنين تحب سيدنا أبو هريرة وتحب قصة بره بأمه شوفوا المشهد ده كمان وسيدنا ابن عمر بيطوف حول البيت فيجد رجل يحمل أمه على ظهره فيسأله سائل هل وفى هذا حق أمه عليه يقول ولا ظفر من ظفرات ما كانت عليه عند الولادة ده ولا حتى الطلقة من الطلقات اللي كانت بتجيلها عند الولادة ما وفى حقه حق والدي ووالدتي حق الوالدين ده حق عظيم قوي وكبير قوي انا دايما افتكر المشهد ده واحس قد ايه انا مقصر واحس قد ايه ان احنا مش عارفين نتعبد ربنا بالعبودية العظيمة دي وان السلف كانوا فاهمين يعني ايه عبادة عارفين يعني ايه عابدون لله عز وجل لما بشوف محمد بن المنكدر هذا الرجل الصالح وهو يضع خده على الأرض ويقول لأمه طئي بقدمك وجهي فهذا أقل القليل فهذا من حقك علي إنك تدوسيني برجليك يا يا حسرة على العباد هي دي العبادة العبادة انك تعرف ان ثم الجنة انه عند قدم الوالد والوالدة الجنة العبادة النهاردة اللي انا عايزكم تطبقوها اللي انا عايزكم من اللحظة دي لا تفارقوها عبادة تقبيل يد الاب تقبيل يد الام انا بقول لا والله تقبيل قدم الأب والأم تعرف تعمل ده صعب يا شيخ أصلا ما بيحبوش كده جاهد نفسك والله والله ثم الجنة باب من أبواب الجنة واحد من السلف كان اسمه الحارث العكلي الراجل ده ماتت أمه فخرج في جنازتها فأخذ يبكي بكاء شديدا فقولوا الناس وقالوا له يا عم يعني زي ما الناس بتقول كده يعني خلاص دي سنة الحياة ودع لها وتصبر واحتسب وهون على نفسك فقال وما لي لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة الوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أبواب الجنة شوفوا قد إيه قد إيه العبودية دي إحنا مفرطين فيها لما تشوفوا عظم أجرها لما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فيقول آمين ثم يقول آمين ثم يقول آمين ثم يقول أتاني جبريل فقال من أدرك أبويه على الكبر ثم لم يدخلاه الجنة رغم أنفه يدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد يدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه يلقى الذل والهوان ليه ده كله علشان ما حققش مقام العبودية ده لانه هنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان احنا نخفض الجناح من الذل من الرحمة للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة الذل ده اللي هو شطر العبودية لله مش احنا اتفقنا ان العبودية لله يعني ايه حب تام لربنا وذل تام لربنا ربنا سبحانه وتعالى ما امرناش ان احنا نذل لاحد ابدا نخضع لاحد ابدا لانه ده حق لله تبارك وتعالى الا إلا للوالد قال واخفض لهما جناح الذل شوفوا قد إيه تبقى ذليل ليهم لو عملوك معاملة فيها سوء عاملوك معاملة فيها شدة لو عملوا بيك ايه ده ابويا وامي وابويا وامي لما يعملوا فيا حاجة انا يدوسوا عليا برجليهم انا ايه انت ومالك لابيك ده انا شيء من ابويا وشيء من امي هو انا هعرف اوفيهم حقوقهم ازاي عليا يا كل واحد عندك ام يا كل واحد عندك اب والله والدك ووالدتك كنزك كنز من كنوز العبودية لو تعرف كنز من كنوز العبودية لو تفهم شوفوا السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رجلان من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما الأول عثمان بن عفان والثاني حارثة ابن النعمان فأما عثمان فإنه قال ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت هو ده البر ما اعرفش أرفع عيني في أمي أبقى واقف قدامها وأنا ذليل منكسر عارف انت وانت واقف في الصلاة كده وانت حاسس بانه الواحد لازم يجمع قلبه ويبقى خشوع ايوه كده مطلوب ان انت تبقى بالخشوع ده وانت بتتعامل مع والدك ووالدتك فكان لا ينظر لها هيبة لها وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده كان هو اللي يدخل عليها السرور هو اللي يقوم بتهيئة الأمور ليها يأكلها في بقها ويتلطف معها ولم يكن يستفهمها كلاما قط تأمر به تقول له يا حارسة هات كذا ما يقولهاش طب ليه يا أمي ما فيش طب ليه طب ليه دي ما تنفعش فكرني حارثة بن النعمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال كذلك البر كذلك البر فكرني بأحد مشايخنا قالوا له لو استقبلت من أمرك ما استدبرت كنت عملت ايه يعني ايه الحاجة الغلط قوي اللي انت عملتها واللي انت ندمان عليها ندم شديد جدا الاخ اللي كان بيسأل الشيخ بيقول لي استنينا بقى الشيخ يقول هيبتدي بقى يقول يعني اشياء فيها تفريط يا ريتني ما كنت عملت كذا ويا ريتني ما كنت سويت كذا ولو حتى اخطاء اخطاء ظاهرة فاذا بالشيخ يفاجئ هذا الاخ السائل باجابة عجيبة جدا قال له انا كنت مرة من المرات مسافر ف... وانا مسافر والدي قال لي يلا بقى يا فلان ان شاء الله بقى ترجع لنا بزوجة بقى من بلاد بره بيضحك معاه فهو خد الكلمة يعني هو انا برضو بتاع الكلام ده فقال له اتظن بولدك هذا انت برضو تظن بيا ان انا برضو بتاع نساء ولا الكلام من ده بيقول انا مش عارف ازاي اصلا هو دعابه يعني ما فيهاش حاجه يعني انتوا مقفلينها قوي كده ليه ما فيهاش مشكله قال لا هو انا ليه اقول واستدرك على ابويا كلمه قالها انا ندمان اشد الندم ان انا قلت الكلام ده وبيقول في مره من المرات امي كانت بينها وبين مراتي مشكله فروحت استسمح امي وقلت لها يا امي عامليها معامله الخادمه فبيقول بعد كده قلت ازاي انا اتجرأ على امي واقول لها كلمة زي دي انا ما يصحش ليا ابدا ان انا اعمل كده فقال له الاخ يا شيخ يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب لك القبول في الارض كل ما نروح لحد يقول لنا فلان ده ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك محبوب فاستنينا انه يقول انه الكلام ده بسبب اي عمل من الاعمال او انه يسكت عنه فسكت الشيخ شوية وقال اصل ربنا سبحانه وتعالى انجز دعوة امي فيا ودعوة ابي فيا اصل هما كانوا بيدعوا لي دايما ويقولوا يا رب حبب العباد في ابننا فلان فعشان كده انا بحس بأثر دعوتهم الموضوع مش بتاعي بيقول أنا لما بقع في ضائقة وكان والدي دعالي دعوة معينة والله أنا بدعي أقول كده يا رب أنجز دعوة أبي فيا أصل دعوة الوالد مستجابة أصل دعوة, ال... دعوة الوالد ترفع وتفتح لها أبواب السماء عايزين نفهم مقام العبودية هنا يا جماعة عايزين نتعلم ازاي نطبق العبودية دي يا جماعة سفيان الثوري كان يقول كان ابن الحنفية يغسل رأس أمه ويمشطها ويخضبها هو اللي يقوم يعمل الكلام ده ما يقولش حتى لمراته تعمل الكلام ده ولا يقول لحد من النساء يقوم بهذا الأمر لا أنا بنفسي أخدم على أمي فكان يغسل شعرها ويطيبها ويمشطها ويخضبها الزهري يقول كان الحسن ابن علي لا يأكل مع أمه وكان أبر الناس بها فقيل له لما تصنع ذلك قال أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا قاعد باكل فهي عينيها جت على حاجة أنا مديت إيدي عليها فتبقى هي كانت نفسها في حاجة وأنا سبقتها إليها أخاف أن تسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها وإسماعيل بن عون يقول دخل رجل على ابن سيرين وعنده أمه فقال ما شأن ابن سيرين يشتكي حس ان هو شكله كده مش على بعضه قال لهم ماله هو مريض ولا ايه فقيل له لا ولكنه هكذا يكون عند امي اتعلموا البر البر كده البر ان انا اجيب ما يريدون اجيب طلبهم طالما في ما يوافق شرع الله عز وجل طالما في ما لا يخالف أمر الله عز وجل يبقى أمرهم ده قد يأخذ حكم الوجوب يبقى فرض عليك إنك تعمله لو ما عملتوش تبقى آثم قال هشام الدستوائي كانت حفصة يعني بنت سيرين تترحم على هذيل ابنها تقول كان يعمد إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف لئلا يكون له دخان فإذا كان الشتاء جاء حتى قعد خلفي وأنا أصلي فيوقد وقودا رفيقا ينالني, ينالني حره ولا يؤذيني دخانه وكنت أقول له يا بني اذهب إلى أهلك يقعد يعمل دفاية لأمه علشان تستدفئ في موسم الشتاء فلما كانت تقول له يا ابني انت سايب اهلك ليه انت سايب مراتك وعيالك ليه فيقول يا اماه انا اعلم ما يريدون فسيبك انت من الموضوع ده انا بقوم بحقهم انت حقك احق عليا من اهلي من عيالي من كل شيء فكان يبعث اليها بعد ذلك بحلبة الغداء لما يجي يحلب يروح اول حد يبعت له قبل عياله كان يبعت لامه ويبعت لها خير خير الطعام عشان تبقى هي في سعادة وهناء وتبقى مستكفية من كل ما تريد فيقول فكانت تقول يا بني تعلم أني لا أشرب نهارا فيقول أطيب اللبن ما بات في الضرع ده أحسن حاجة فخذي منه إن شاء الله قال فمات هذا الولد فوجدت عليه أمه وجدا شديدا وكانت تجد حرارة في صدرها لا تكاد تسكن قالت فقامت ليلة تصلي فاستفتحت بسورة النحل فأتت إلى قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قالت فنزلت هذه الآيات على قلبي فبردت فما كان يبرد قلبي عن هذيل ذاك العبد البار بأمه وهذا أنس بن النضر يخبر عن شأن ابن مسعود قال استقت ام استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي فذهب فجاءها بشرب فوجدها قد ذهب بها النوم فثبت بالشرب عند رأسها حتى أصبح اللي هي قصة أصحاب الغار يا جماعة عارفين قصة صح أصحاب الغار الثلاثة اللي جت صخرة وقفلت عليهم الغار وقعدوا يدعوا الله عز وجل بأرجى أعمالهم كان منهم واحد عمل إيه تقرب إلى الله بالبر قال أنا كنت حلبت الحلبة اللي أنا كنت بأطعم أهلي بطعم بها والدي وبعدين رجعت لقيتهم ناموا قعدت ماسك القدح ماسك الإناء اللي فيه اللبن وما حبيتش ان هم يصحوا ابدا وما حبيتش ان حد يقرب ناحية اللبن بتاعهم ابدا لغاية ما يستيقظها ويطعمها على ان ولادي كانوا محتاجين وعلى ان مراتي كانت محتاجة يا رب انا عملت الكلام ده ابتغاء وجهك فان كنت قد صنعت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما نحن فيه فانفجر فانفرجت الصخرة شيئا ما عشان كان بار بوالديه يا جماعة البر من أعظم العبوديات لله تبارك وتعالى من أعظم الأسباب اللي تكفر عنك الذنوب الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقال له أذنبت ذنبا كبيرا يا كل واحد بتقول لي دلوقتي أنا بعمل ذنوب تقيلة ومش عارف أعمل إيه أعمل إيه علشان خاطر أبر عشان أكفر عن هذا الذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها عشان كده السلف قالوا ان اعظم العبوديات اللي تكفر الذنوب هي البر عشان كده لما جه واحد لسيدنا ابن عباس وقال له انا قتلت قتيل اعمل ايه قال له أأمك حية قال نعم قال فبرها فلم أرى من الحسنات لم أرى من الطاعات طاعة تكفر السيئات مثل البر انا عايز اعمل عمل عملي انا عايزكم النهاردة على طول دلوقتي حالا اللي جنبي امه بالله عليك بالله عليك دلوقتي حالا تعبد بالعبودية دي واستشعر ان انت يبقى عملت عمل ولا كأنك يا سيدي ختمت مئة ختمة ولا كأنك يا سيدي صليت ألف ركعة والله أعظم والله أكبر عايزك دلوقتي تقبل إيد والدك او تقبل ايد والدتك لو جنبك ولو مش جنبك دلوقتي تعالى نتصل دلوقتي حالا على ابائنا على امهاتنا تعالوا نتصل عليهم انا عايز اقفل معاكم الحلقة دي بشيء عملي واكون انا اول واحد امر نفسي قبل ما امركم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم انا مش هنسى وعشان كده اول حاجة هعملها وقدامكم ان انا دلوقتي حالا اتصل على امي والقي عليها السلام واتحبب اليها واطلب منها انها تدعي لي لعل ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك امي اسأل الله عز وجل ان يرحمك كما ربيتيني صغيرة ربنا يكرمك يا أمي ربنا يحبك يا أمي جزاك الله خيرا ربنا يحفظك لينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكر وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكر إنا جميعا نشكرك